بفضل الله عز وجل حلمنا مشروع اسمه مشروع القرآن علم وعمل المفروض ان المشروع ده هو فكرته باختصار هو احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم تمام طيب احياؤه لانه مش موجود ايه مش موجود آه على اقل التقديرات مش موجود على المستوى المنشود ماشي يعني يا اما مش موجود خالص يا اما موجود معكوس يا اما موجود ناقص واضح يا اما مش موجود خالص ناس اصلا ما لهاش لا قران ولا مش قران ولا شغله بالها اصلا يا اما موجود معكوس ان مثلا المنهج النبوي كان المعاني قبل المباني احنا بنعمل ايه المباني قبل المعاني خلاص يا اما موجود منقوص ان في ناس لا بتحط المعاني قبل المباني بس بتقف عند الفهم عند شويه حاجات بيسموها تدبر يعني ايا كان يعني ففي في المنهج نفسه بصورته الكامله المنشوده يعني في غياب ماشي الغياب ده بقى احنا عايزين نحيي هذا المنهج في الامه في مين في الامه في الامه في المسلمين بل والله نفسنا حتى يصل ده لغير المسلمين ماشي يعني فده هدف المشروع ده باختصار مشروع قرآن علم وعمل الكلام ده مش هيخفى على شريف علمكم طيب فاحنا عايزين نحيي انا بقول فكرة احياء محتاجين احياء ايوه محتاجين احياء طيب ولما نقول احياء احياء ما بنقولش انشاء هو احياء مش ايه مش انشاء يعني انا ما بانشئش منهج واضح ما بخ يعني انا ما بخترعش يعني من الاخر هو اتباع مش اختراع اتباع مش ايه مش اختراع فده احياء مش انشاء انا بنشئش هو موجود انا بعمل ايه بقربه بيسره ببوبه ماشي طيب احياء منهج منهج ايوه دي مهمه قوي بقى يعني والا مثلا الافكار نفسها المتعلقه بالتعامل مع القران الكريم اللي كانت حاضره في حياه سيدنا النبي واصحابه حاضره عند كتير من المسلمين يعني في ناس يقولوا لا يا جماعة مش معقولة احنا مرناش الا الحفظ عايزين نفهم بقى كلام ربنا صح الكلام ده حاضر ولا مش حاضر حاضر ما شاء الله كتير خالص انما المنهج على بعضه المنهج بتوصيفه كمنهج او منهاج او منهاج لان احيانا يقولوا كلمة المنهج بتعبر عن الشق النظري وكلمة المنهاج بتعبر عن الشق العملي لكل جعلنا منكم شرعة وايه ومنهاجا المنهاج النبوي المنهاج علما وعملا ماشي علميا علميا التعامل مع القرآن يكون ازاي ماشي وعمليا يكون ازاي فاحنا ما بنتكلمش على ايه البعض متصور بقى عايزين نحيي التدبر لا ده التدبر ده حلقة في ايه في سلسلة ماشي آه انتوا يعني قصدكم العمل وكده العمل يعني العمل صح لا خالص ده احنا عايزين القضية كلها من الاول للاخر من اول خطوة فيها لاخر خطوة فيها عايزين المنهج يعني ايه المنهج يعني عايزين الاهداف اهداف المسلم لما يتعلم القرآن اهدافه ايه لو اعتبرناها عملية تعليمية عايزين التدريس يتدرس ازاي يتعلم ازاي الاسس التقويم العمليات المدخلات المخرجات البيئة التعليمية شكلها ازاي المعلم مواصفاته ايه المنهج على بعضه كله كله واضح فده حلمنا احنا في المشروع احياء المنهج النبوي في في ايه في التعامل مع القرآن الكريم طب والله انتوا اخترعتوا بقى انتوا مفيش غيركم في الامة لا اكيد في خير كبير في الامة بس احنا بنقول احنا واحد من المجهودات في الامة اللي ايه اللي نفسهم كده حلمهم كده التقوا على هذه الفكرة خلاص في خير في الامة بقى اكيد في ناس بتعمل كده اكيد ملناش دعوة بايه بغيرنا طالما كل ده خير في الاخر اكيد الخير ده هيلتقي هيكون في مساحة التقاء بس يعني ما, ما اللي احنا نعرفه ان احنا بفضل الله عندنا عناية خاصة جدا بالباب ده بشكل معين طيب احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن يعني ايه التعامل بقى مع القرآن احنا بنقسم التعامل مع القرآن لمحورين بنقسمه ليه لمحورين محور الصلاح ومحور الاصلاح محور ليه الصلاح ومحور الاصلاح الصلاح يعني ايه اللي هو انا انا انا هل انا انسان صالح في التعامل مع القرآن الكريم هل تعاملي مع القرآن صالح ايه تعاملي الشخصي الصلاح ده اللي هو في النفس والاصلاح في الايه في الغاية ايه اللي في النفس ده اللي هو التلاوة مثلا التعلم ماشي الاستماع كل ده ايه صلاح شخصي التدبر الاتباع ده كله بتاعنا صح كده طيب والاصلاح يعني ايه الاصلاح في الغير ده محور تاني من التعاون وفي محورين للتعاون مع القران الكريم محور الصلاح ومحور الايه الاصلاح الصلاح ده بقى تلاوه تدبر تعلم م? والاصلاح تعليم لغيره بلاغ لغيره تدريس لغيره تدارس مع غيره ده كله اسمه الايه الاصلاح فاحنا احنا مش حلمنا بس ان احنا نحيي المنهج في الايه على في محور الصلاح احنا عايزينه في محور الصلاح ومحور الايه الاصلاح تمام في محور الصلاح ومحور الاصلاح طيب ولما نتأمل بقى في محور الصلاح والإصلاح جوه كل محور محورين جوه كل محور ايه محورين يعني ايه محورين محور المفاهيم ومحور المهارات ماشي انت على مستوى الصلاح اهو في تعلم القرآن في تفهمه في تدبره في اتباعه محتاجة مفاهيم تسديد مفاهيم ومحتاجة تدرب على مهارات يبقى مفاهيمه ايه يبقى جوه كل محور من دول حاجتين انا عايز اعلمك مفاهيم سديدة اللي هي مفاهيم الوحي اصلح مفاهيمه مين اهل القرآن مين اصحاب القرآن يعني ايه اتباع قرآن يعني ايه تدبر قرآن ماشي ومهارات طب بقى اتدبر ازاي تمام بنقولها بعبارة تانية نقول تأصيلا وتفعيلا نقول ايه تأصيلا تأصيل الكلام ده اصوله ماشية ازاي وتفعيلا والتأصيل ده بيتبعه حاجتين التحليل والتعليل نحن نمسك المفهوم كده نحلله ونعلله ونوضحه والتفعيل ده والتفعيل هو بيسبقه حاجة اسمها التنزيل ويلحقه حاجة اسمها التنفيذ خلاص مش مهم التفاصيل الكتيرة دي بس اللي اقصده الشاهد ان انا عايز دلوقتي في محور الصلاح عايز مفاهيمه ايه ومهارات مفاهيمه ايه وما انا عايز اسدد مفاهيم وعايز ادرب على ايه على مهارات والمفاهيم اللي هسددها دي انا هسددها ازاي تأصيلا وتحليلا وتعليلا تمام تأصيلا وتحليلا وايه وتعليل والمهارات دي المهارات دي هتدرب عليها ازاي تنزيلا انزلها على الواقع بتاعي وتفعيلا وتمثيلا ودي مثال عملي قابل للاستنساخ تمام كده طيب باختصار باختصار ده بيتم من خلال ان انا بعمل ايه ان انا بسدد النية بسدد النية وابرز الاهمية واولد الدافعية واحدد المنهجية واشرح الالية واساعد على الاستمرارية واقدم النماذج الواقعيه تمام المنظومة دي كلها بتتم بالشكل ده على مستوى الصلاح خدوا اللي تحت محور الصلاح وحطوهم تحت محور الايه الاصلاح هم هم في الاصلاح برضه عايز اعلمك مفاهيم يعني ايه تعليم غيرك لما تقولي علمت القرآن يعني ايه مين مين اللي هو خيركم من تعلم القرآن وعلمه مين علمه عمل يعني عمل ايه علمه ده واضح يعني اللي هو انا حفظته ولا حاجة غير كده احنا بنسدد مفاهيم وبنعلم مهارات مهارات تعليم القرآن الكريم للغير احنا عندنا سلسلة اسمها اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية لما اجي اعلم ايه اصول التعامل مع الاشخاص اللي هعلمهم عندنا سلسلة مهارات التعليمية التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآني تعرفي المهارات سيدنا النبي استعملها لما جاي يعلم القرآن الكريم واضح يبقى عندنا برضه تسديد مفاهيم وتعليم مهارات وبرضه المفاهيم دي لما نيجي نبص هنلاقي تأصيل وتحليل وايه وتعليل والمهارات هنلاقي تنزيل وتفعيل وتمثيل هنلاقي برضو قصة النية والأهمية والدافعية وبعد كده المنهجية اللي هنتعلم بيها الآلية آلية التعلم ازاي وبعد كده المفروض الاستمرارية هنستمر ازاي والنماذج الواقعية اللي ندي بيها ماشي طيب المفروض بقى يعني احنا ده مجال عملنا احنا حلمنا اللي هو احياء منهج سيد النبي بكل الايه التفاصيل دي ولذلك اللهم لك الحمد نزعم ان المنظومة دي كلها متكاملة عندنا من الالف للياء سواء بقى تعلما تعليما تدبرا ولذلك احيانا اختصارا نقول ان احنا هدفنا احياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم نحط بين قوسين العلم والعمل ان الصحابة سموه الايه العلم والايه والعمل نحط بين قوسين نقول الإيمان قبل القرآن هو المنهج ده كان وصفه كده الإيمان يعني حقوق المعاني قبل حقوق المباني حقوق المعاني ازاي هو حقوق المعاني اسمها ايمان ايوه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك ايه يؤمنون به يؤمنون به يتلونه حق تلاوته الطبري رضوان الله عليه وابو عمر بن عبد البر رضوان الله عليه وغيرهما نقلوا الاجماع على ان معناها يتبعونه حق ايه اتباع والاتباع ده للايه للمعاني واذا يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق ايه اتباع وربنا سمى ده اولئك يؤمنون به فالايمان اللي احنا نقصده قبل القرآن اللي هو ايه حقوق المعاني قبل حقوق الايه هي حقوق المباني يبقى اسمها قرآن اه ان علينا جمع هو ايه يعني قرآن اقراءة والاقراء ده الايه للمباني تمام فممكن نقول المنهج اسمه العلم والعمل آه الروايات المشهورة بتاع سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الرحمن السلام وغيره ونقول ان ممكن نسميه الايمان قبل القرآن خلاص طيب المفروض بقى الكلام ده احنا بنشتغل في انهي نطاق بالظبط مع مين يعني الكلام ده بنشتغله مع مين احنا بنشتغل مع كل المسلمين يعني يعني همنا احياء المنهج ده في الصغار والكبار في الصغار احنا بنسميه بقى المتدبر الصغير منهج المتدبر الصغير اللي يعني بصورة اساسية بيشتغل تحت 10 سنين تمام المفروض من 10 سنين ل 15 سنة من 10 ل 12 مرحلة ومن 12 ل 15 مرحلة وبعد كده من 15 ل 18 مرحله ثالثه وبعد كده ما فوق ما فوق 18 لغايه بقى الموت دي مر... تقسيم المراحل العمريه للمسلمين عندنا ان احنا بنشتغل على الايه تحت 10 في المتدبر الصغير وما فوق العاشره بالنسبه للايه للكبار زي ما الولاد الصغيرين همنا ان هم يتعلموا يحيا فيهم المنهج عايزين الكبار يحيا فيهم الايه المنهج فاحنا همنا نحيا ونحيي ومن أنينا أو من كان ميتا فإيه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فاحنا عايزين نستنير وننير عايزين يبقى عندنا نورا نمشي به في الايه في الناس احنا بنرى بنرى ان احنا بدون القرآن على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم احنا هنبقى اموات ان ربنا سبحانه وبحمده يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم ربنا وصف الوحي هنا بوصفين الوصف الاول بانه ايه روح فهو للابدان هو عذرا هو للقلوب كالروح للابدان الروح بالنسبه للبدن تمثل ايه حاجتين بالحياه الحياه والحركه صح الحياة والايه اللي هو الانسان بدون الروح ميت وما يتحركش فكذلك القرآن بالنسبة للجنان للقلب حياته حركته حياته ايه وحركته حرك الحركة شوقا ومحبة او رجاء ورغبة او خوفا ورهبة واضح فالوحي كده الوحي كده ولما نقول الوحي بقصدنا الايه القرآن وبيانه ايه بيانه اللي هي السنه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس واضح لتبين فالوحي هو القران بصوره اساسيه وبيانه اللي هو ايه السنه
نور الهدايه زار صدري هو مبتدا انسي وعمري فعزمت للرحمن امري وعلى خطاطها شيء يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي